وبعدين اسمع حكاية شاب شاغل مراد جر شابة جميلة صغيرة وشاغلة أفكار اسمع حكاية شاب شاغل مراد جر شابة جميلة صغيرة شابة جميلة صغيرة وشغلة أفكار وجاره راجل كبير شقيان على داره من التعب مهدود في ليل ونهار والشاب ده كان عسي وبنفسه متعاجل لكن ما كانش يوفي ولا يعرف الواجب خان الأمانة وداد على شرف جاره سابوا الكلام الناس وحرقته عاره دقاه يا عيني كاد في الذل ومراره مر السنين والشاب ده اتجوز حلوة الحلوين مر السنين والشاب ده اتجوز حلوة الحلوين صغيرة السن هو أكبر مني هام سنين حليت بعين الشباب وحليوا بعينيها فتحت لغيره الباب لعب الشيطان بيها خانت وضاع الشرف خانت وضاع الشرف خانت وضاع الشرف زي ما هو خان زي ما هو عمل في غيره فيه اتعمل ذاك المرار والهوان عاد الحكم الزمان اللي ظلم يتظلم واللي يهين يتهان الروح يصادها روح والعين يصادها عين سلف ودين يا ناس كله سلف ودين انا قلبي فيه اللي مكفيه يا عرش القلب وتجرحنا عايز تعدل تجريحنا خايف لنظرة تجرحنا انا قلبي فيه اللي مكفيه اللي مكفيه اللي مكفيه انا قلبي فيه اللي مكفيه يوي يوي يوي يوي يوي يا عرش القلب وتجرحنا عايز تعدل تجريحنا خايف لنظرة تجرحنا انا قلبي فيه اللي مكفيه اللي مكفيه اللي مكفيه انا قلبي فيه اللي مكفيه بتغنن وساقط كفك والنظرة ليا كيف كدن بتغنن وساقط كفك والنظرة ليا كيف كدن سيبوني بحالي كفاكن انا قلبي فيه اللي مكفيه اللي مكفيه اللي مكفيه انا قلبي فيه اللي مكفيه انا اللي طول عمري بغني وليل نهاري بفرح انا اللي طول عمري بغني وليل نهاري بفرح الصباح ومن طول سهر الليل جلابي مليان جراح حتى في ساعة الراحة على فراشي ملاذ الراح حتى في ساعة الراحة على فراشي ملاذ الراح من همومي ما حلتيش غير البكا غير ابن واحد من همومي ما حلتيش غير البكا غير ابن واحد وعمال يتصدوا عليا حمات الشعر السراح اكياج واللبس يجنن عيون سودا اللي مش جراح اكياج واللبس يجنن عيون سودا اللي مش جراح شي شبح وشي اسبان لبس الجميل يزين ملاح شي شبح وشي اسبان لبس الجميل يزين ملاح الزامر قدام مني الاقيهم راح مراح الزامر قدام مني الاقيهم راح مراح بنت طوبة فوت لاغي وبنت طوبة كالأشباح بنت طوبة فوت لاغي وبنت طوبة كالأشباح وتعبوا بليه بالمبلي ورا منهم داير سواح وتعبوا بليه بالمبلي ورا منهم داير سواح من البنات وحال البنات وفعل البنات المرقصني من البنات وحال البنات وفعل البنات المرقصني واحدة كل الثانية تاخد حر غرام وغطسني الدنيا ترد عليها ده كترك ليه ما جبت اما الدلو عن كلنا خلني يا بركة يا عبد المقصود على نغم العود كسم يا جميل وركزني انا هم ليا مالي حد تايه في وادي مالي حد انا هم ليا مالي حد تايه في وادي مالي حد واحد في الدنيا مالي حد انا قلبي فيه انا قلبي فيه انا قلبي فيه انا قلبي فيه انا قلبي فيه انا قلبي فيه انا قلبي فيه انا قلبي فيه انا قلبي فيه انا قلبي فيه انا قلبي فيه انا قلبي فيه انا قلبي فيه
لا لا لا
قصر النار رماني لا لا لا يا زماني اللي حصل منك كفاني العمر زادت عليا والدموع تدوي بالي
الزمان همه زيادة وتجين المر سادة حرمني من بر السعادة وعلى بر النار رماني لا لا لا يا جمالي اللي حصل منك شفاني الهموم زادت عليا والدموع تدوي بالي
جنبي من السعد عدى والهنا فات وما هدى جنبي مني السعد عدى والهنا فات وما هدى من قلبي ببكي في شدة وشدة بكايا عماني لا لا لا يا جمالي اللي حصل منك كفاني الهموم زادت عليا والدموع تدوي بالي يا ليل ياللي انت غاوي الرجال زمن الرجال فضة زمن الذهب راح وعايشين في زمان فضة ياللي انت غاوي الرجال زمن الرجال فضة زمن الذهب راح وعايشين في زمان فضة والذل في الهل تلاقيه الجيوب فضة الراجل الجد يبقى عن خليل وصي حب الراجل الجد يبقى عن خليل والسحاب يصمت في زنقات ما يرجعش البعيد والسحاب اقسمت بالله الخلق البحار والسحاب بلوم اصحاب قالوا انت بتتفضل لزاير عتاب يدوس واسود صبح الملبوس لزاير عتاب يدوس واسود صبح الملبوس عالفراش بقيت محبوس وصبح بيدي لباني لا لا لا يا زماني اللي حصل منك كفاني الهموم زادت عليا والدموع تدوي بالي
لا أهل ولا أصحاب ولا خلان ولا أحباب لا أهل ولا أصحاب ولا خلان ولا أحباب انا بكيت والرمش ده وعلى ايه انا حبي تاني لا لا يا
علي والدموع مذوباني أصدق مين وأكذب مين قلبي ولا خلي ده يحكي لي وده يشكي لي وشغل اني تملي خلي بيقول مشتاق وله قتلان الأشواق خلي بيقول مشتاق وله قتلان الأشواق بيكويني بالفراق يا هواني يا ذلي يا ليلي اكشف لي يا طبيب جرحي سجين الويل بنهار ابو القاه ما عدالي حيل كشف طبيب المباري سرح وقال يا حبيب يلطف في جرحك اللي ما بينامش الليل خلي بيقول مشتاق وله قتلان الاشواق يطويني بالفراق يا هواني يا ذلي قلبي بيقول لي مايل وسايبني عليه بتحايل قلبي بيقول لي مايل وسايبني عليه بتحايل انا في بعد همومي شايل ما اقدرش ادلي فقير يا طبيب لا بكري ولا برشي وبلالي جرح غرام خلاني ملازم برشي فقير يا طبيب لا بكري ولا برشي وبلالي جرح غرام خلاني ملازم برشي قالوا لي اصبر وطال الصبر وما جبرش كشف الطبيب والعلاج ما خبرش قلبي بكل مايل وسايقني عليه بتحايل انا في بعد همومي شايل ما قادرش ادلي خلي كلي وانا مالي اتمنيته يبقى حلالي خلي كلي وانا مالي اتمنيته يبقى حلالي وطلع لي في العلالي ومش راضي ينسلي آه يا طبيب الأيام سلتني ظلمتني دنيا لحمل همومها خلتني سنين يا طبيب والفرحة ما طارتني بعيوني ببكي وقطر دموعي بلتني اللي يقول لي وانا مالي اتمنيته يبقى حلالي وطلع لي في العلالي ومش راضي يندلي شوف قلبي بيقول لي ليه مرضاش الأذية شوف قلبي بيقول لي ليه مرضاش الأذية سامع نيا في الغير يتغزل لي عشاقة ليل وفيك نغني فن احنا من همومنا تايهين ومش عارفين فين احنا نبقى السهرة الليل في بكانا وفي نوحنا ونعيبك يا زمان لك العيب فينا احنا وخلي بي كل حرام انا طول ليلي ما بنام خلي بي كل حرام انا طول ليلي ما بنام رموشي تكتب كلام ودموعي بتملي وصدقني وكذبني وصدقني وكذب مين وصدق مين وكذب مين وصدق مين وكذب مين وصدق مين وكذب مين وصدق مين وكذب مين وصدق مين وكذب مين وصدق مين وكذب مين
المحبوب رحنا وسعينا يا المحبوب رأسوا علينا المحبوب رحنا وسعينا يا المحبوب ما ردوا علينا المحبوب رحنا وسعينا يا المحبوب ما ردوا علينا
للمحبوب قصدينه زوار بينا وبينه مشينا المشوار للمحبوب قصدينه زوار بينا وبينه مشينا المشوار وبالنهاية ما لقينا الفندار حتى الباب ما انفتح لينا المحبوب رحنا وسعينا يا المحبوب ما ردوا علينا
للمحبوب قصدينه زوار بينا وبينه مشينا المشوار للمحبوب قصدينه زوار بينا وبينه مشينا المشوار وفي النهاية ما لقينا الفندار حتى الباب ما اتفتحش لينا المحبوب رحنا وسعينا يا المحبوب ما ردوا علينا
بالدموع دفينا دفتنا وبالنواة الهموم عرفتنا بالدموع دفينا دفتنا وبالنواة الهموم عرفتنا جنب الدار حوالينا التفتنا لقينا الجارة يا الجارة دلينا المحبوب رحنا وسعينا يا المحبوب ما ردوا علينا
بالدموع دفينا دفتنا بالنواة الهموم عرفتنا بالدموع دفينا دفتنا بالنواة الهموم عرفتنا جنب الدار حوالينا التفتنا لقينا الجارة يا جارة دلينا المحبوب رحنا وسعينا يا المحبوب ما ردوا علينا
قلب الجارة اللي جايين وغايب كان صغير دلوقتي أصبح صايب قلب النجار اللي جايين وغايب كان صغير دلوقتي اصبح طايب صاد صياد من احد الجرايب يخرج ليه مسكاتك في السينا المحبوب رحنا ودعينا يا المحبوب ما ردوا علينا يا حبيبي أقول القول وقولي لك مصداق طال الغياب وقلبي لك مشتاق والقلب داق ودمع العين حراق الجرح طاب وبحر الهم دباق فأهل الملامة كيف يلوم عشاق كان تجار اللي جايين وغايب كان صغير دلوقتي اصبح طايب طب صياد من احد الجرايب يفرج ليه من جازك المحبوب تسقينا رحنا ودعينا يا المحبوب ما ردوا علينا
جلس الحظ فرحه ما بيتمه مفيش حبيب على محبوبه يلمه جلس الحظ فرحه ما بيتمه مفيش حبيب على محبوبه يلمه الماي اللي اخده ابن عم الماي اللي اخده ابن عم حبينا يا قلبي يا ريتنا ما المحبوب حبينا رحنا ودعينا يا المحبوب ما ردوا علينا
جلس الحظ برضه ما بيتمه مفيش حبيب على محبوب يلمه جلس الحظ برضه ما بيتمه مفيش حبيب على محبوب يلمه الماي اللي اخده ابن عمه حبينا يا قلبي يا ريتنا ما حبينا المحبوب رحنا ودعينا يا المحبوب ما ردوا علينا وللمحبوب رحنا وسعينا يا المحبوب ما ردوا علينا تعلق قلبي حلوة مصرية يفيض بها الإحساس تمنيتها سكن وفي حبها قد صرت روحا بلا بدن فصرت نحيل الجسم بفكري بحبها أسوانية الأجداد عريق أصلها جميلة الفلجات بسام ثغرها أسوانية الأجداد عريق أصلها جميلة الفلجات بسام ثغرها ويحكي كتاب المجد شجاعة أهلها لأذهب وادي الجن وأحضر مهرها غناوية العينين رقيق خدها ويقطر منها الشاهد عذب ريقها غناوية العينين رقيق خدها ويقطر منها الشاهد الشام عذب ريقها يفيض كموج البحر بالحب قلبها وينهل منها الناس تذبح سترها سهاجية بيضاء البدر لونها طويلة القامات همام جدها سهاجية بيضاء البدر لونها طويلة القامات همام جدها فكيف أنام الليل وليل نهارها فرحت أمد ليادك وزن دينارها أسيوطية الجبين نحيل خصرها أسيوطية الجبين نحيل خصرها جميل عروس البيت نزيف دمها جميل عروس البيت خفيف دمها فقلت في نفسي يا عزيز بعزها فصار خريف العمر يحاذي ربيعها شرقاوية الصفات تجلى في صنعها أهيم أدور الكون أصير دليلها شرقاوية الصفات تجلى في صنعها أهيم أدور الكون أصير دليلها وأدعو من الأعماق أكون حليلها وأرضى إذا ما الحكم كان بأمرها تعلق قلبي حلوة مصرية يصيد بها الإحساس تمنيتها سكن وفي حبها قد صرت روحا بلا بدن فصرت نحيل الجسم بفكرة حبها فصرت نحيد الجسم بفكر حبها فصرت نحيد الجسم بفكر حبها فصرت نحيد الجسم بفكر حبها تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساك ما تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساك ولا حد يجيب لي بسيرته يكفي العمر اللي خسرته عايز انسى حكايتي معاه عايز انسى حكايتي معاه
تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساك ما تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساك ولا حد يجيب لي سيرته يكفي العمر اللي خسرته عايز انسى حكايتي معاك عايز انسى حكايتي معاك
جرحي ما صدق في دواته ونسيت كل اللي أذيته جرحي ما صدق في دواته ونسيت كل اللي أذيته ولقيت غيره حبيته ولقيت غيره حبيته والقلب ارتاح وياه والقلب ارتاح وياه
تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساك ما تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساك ولا حد يجيب لي سيرته يكفي العمر اللي خسرته عايز انسى حكايتي معاك عايز انسى حكايتي معاك
جرحي ما صدقت داويته ونسيت كل اللي أذيته جرحي ما صدقت داويته ونسيت كل اللي أذيته ولقيت غيره حبيته ولقيت غيره حبيته والقلب ارتاح وياه والقلب ارتاح وياه
تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساك ما تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساك ولا حد يجيب لي سيرته يكفي العمر اللي خسرته عايز انسى حكايتي معاك عايز انسى حكايتي معاك
ما تفكرنيش بليالي رخصت الحب الخالي ما تفكرنيش بليالي رخصت الحب الخالي وكفاية ما جاتلي جرالي وكفاية ما جاتلي جرالي ما ترجعنيش للآه ما ترجعنيش للآه
تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساك ما تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساك ولا حد يجيب لي سيرته يكفي العمر اللي خسرته عايز انسى حكايتي معاك عايز انسى حكايتي معاك
ما تفكرنيش ليالي رخصت الحب الغالي ما تفكرنيش ليالي رخصت الحب الغالي وكفاية بجلي جرالي وكفاية بجلي جرالي ما ترجعنيش للآه ما ترجعنيش للآه تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساك العمر اللي خسرته عايز امسح كيفي معاه عايز امسح كيفي معاه
ما تفكرنيش بالقاسي والطعم المر بكاسي ما تفكرنيش بالقاسي والطعم المر بكاسي بلاش تجرحوا احساسي بلاش تجرحوا احساسي بكلام انا عاوز انساه بكلام انا عاوز انساه
فكرنيش بعافية ما تفكرنيش بأساس ما تفكرنيش بهواه ما تفكرنيش بأساس وأنا حاسين اللي خسرته يا العمر اللي خسرته عايز أنسى حكايتي معاه عايز أنسى حكايتي معاه
تفكرنيش بالقاسي والطعم المر بكاسي ما تفكرنيش بالقاسي والطعم المر بكاسي وبلاش تجرحوا احساسي بلاش تجرحوا احساسي بكلام انا عاوز انساه بكلام انا عاوز انساه
فكرنيش بهواه ما تفكرنيش بأساس ما تفكرنيش بهواه ما تفكرنيش بأساس ما حد يجيب لي سيرته في العمر اللي خسرته عايز انسى حكايتي معاه عايز انسى حكايتي معاه
راحت من قلبي غلوته ونسيته من كتر أسوته راحت من قلبي غلوته ونسيته من كتر أسوته والحب عرف في حلاوته والحب عرف في حلاوته من بعده قلبي لقاه من بعده قلبي لقاه
فكرنيش بهواه ما تفكرنيش بأساس ما تفكرنيش بهواه ما تفكرنيش بأساس ولا حد يجيب لي سيرته في العمر اللي خسرته عايز انسى حكايتي معاه عايز انسى حكايتي معاه
راحت من قلبي غلوته ونسيته من كتر كسوته راحت من قلبي غلوته ونسيته من كتر أسوته والحب عرفت حلاوته الحب عرفت حلاوته من بعده قلبي لقاه من بعده قلبي لقاه
فكرنيش بهواه ما تفكرنيش بأساس ما تفكرنيش بهواه ما تفكرنيش بأساس حد يجيب لي سيرته في العمر اللي خسرته عايز انسى حكايتي معاه عايز انسى
راجل معلم وعلم كل صبيان وكبر وربى وبنى وعلى بنيانه راجل معلم وعلم كل صبيان وكبر وربى وبنى وعلى بنيان اتعلموا صنعته وتشطروا في مهنته ولما السنين هدته هدوا له دكانه صبيانه غدارين عملوا معلمين وهو قلبه حزين على نفسه ومكانه نسيوا اللي كان عمهم وتفرعنوا كلهم فاكرين حسهم لهم من بعد ما خانوا ما ثمرش فيهم عذاب ولا عجرة الأيام باعوا المعلم قوامه على أصلهم بانوا وقوام زمانهم دار وخان وسوقهم بار وقوام زمانهم دار وخان وسوقهم بار وسخر الغدار وضاعوا وتهانوا مرت سنين وسنين وسنين وسنين يا ليل مرت سنين وسنين وكبروا صبيانهم عملوا معلمين وهدوا بنيانهم وهي دامت لمين لما تدم ليهم زي ما عملوا في يوم اتعمل فيهم ورقوا مدلة ودمع عيون فرق ومدلة ودمع عيون حبيته قلبي ما نساه وظلمني هو وما ناسه حبيته قلبي ما نساه وظلمني هو وما نساه يا ناس من هاجر ومن أسى فرق ومدلة والليلي الليلي الليلي الليلي والليلي والليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي حبيته قلبي ما نساه وظلمني هو وما ناسه حبيته قلبي ما نساه وظلمني هو وما نساه يا ناس من هاجر ومن أساه ورد ومذلة والليلي الليلي الليلي الليلي والليلي والليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي مرة في جوفي زاد نزل على الفراق وزادني سد يوي يوي يوي يوي يوي ما فيش مرة في جوفي زاد نزل على الفراق وزادني سد كل ما اجي اطلع زد نازل فراق ومزلة انا كنت في زاد وبمال انا كنت في زاد وبمالح واغراه غيري بمالح دمعي كواني بملح وفرق ومدلة آلل آلل آلل آلل آلل آلل آلل ويا ليالي أنا كنت بزاد وبمالح أنا كنت بزاد وبمالح أغراه غيري بمالح دمعي كواني بملح وفرق ومدلة شافوني كل الناس سبوه وعلي رافع نصاب يا ليل شافوني كل الناس سبوه وعلي رافع نصاب وكان الغير نصيبه فرق ومذله وليلي وليلي وليلي وليلي وليلي وليلي وليلي وليلي وليلي ليلي ليلي ليلي الجسم شافي من طوله والدمع مالي من طاله الجسم شافي من طوله والدمع مالي من طاله حتى اللي نحبه منطوله فرق ومذلة زمان زمان حبي اللي حبيته راح مني وسابني وحدوني كل حناني انا اديته وهو حنانه مدوني زمان حبي اللي حبيته راح مني وسابني وحدوني كل حناني انا اديته وهو حنانه مدوني زمان زمان حبي اللي حبيته راح مني وسابني وحداني كل حناني انا اديته وهو حنانه مداني زمان ضرعي ربيته وكبرته كان غير جالي زمان ضرعي ربيته وكبرته كان غير جالي دمع عيوني صبيته يملاها بحور وديالي دمع عيوني صبيته يملاها بحور وديالي وجرح قلبي ما دويته وما فيش طبابة مع الجاني وجرح قلبي ما دويته وما فيش طبابة مع الجاني من الصباح افضل سهران لطلوع الصبح الثاني من الصباح افضل سهران لطلوع الصبح الثاني صبر على القسمة والمكتوب صبر على هجر وحرمان صبر على القسمة والمكتوب صبر على هجر وحرمان علشان اتحمل مش ايوب كل العوادل شمتان عشان اتحمل مش ايوب كل العوادل شمتان يكون بعد فراق المحبوب الناس تدي على اهتاني